السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هتفرج بإذن الله فعليكم بدعاء أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تعالوا نشوف حكاية المقطع ده بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لازم يا حبايبي نتأكد في البداية وفي النهاية إن ربنا سبحانه وتعالى أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي فإذا لازم نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ولازم نعلم ان ربنا سبحانه وتعالى لا يبتلينا ليعذبنا وانما يبتلينا ليهذبنا ويقربنا سبحانه وتعالى وليغفر ذنوبنا وليرفع درجاتنا في جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الامم ياما تعرضت لمآسي وكوارث ومصائب لا يعلمها الا الله ومع ذلك اخرجهم المولى عز وجل من كل تلك المآسي بفضل الله سبحانه وتعالى فالمصيبه ستزول لكن لكن المهم انت بقى تخرج من المصيبه اللي احنا فيها دي يبقى حالك ايه مع ربنا هي دي المساله احنا الان في اختبار احنا الان في امتحان كلنا رجال ونساء شباب وبنات كلنا شيوخ ونساء عجائز كلنا في اختبار وامتحان هنخرج من الاختبار دوت عاملين ايه متسخطين على اقدار الله بعاد عن ربنا اه تركنا الصلاة تركنا الحجاب تركنا كل ده ولا عدنا إلى الله ويبقى كسبنا بفضل الله سبحانه وتعالى ونجحنا في هذا الاختبار الشديد اختبار فعلا شديد اختبار بيزلزل الأمة لكن الذي يثبت صاحب العقيدة الصحيحة الذي يثبت الذي يحسن ظنه بالله ويتوكل على الله ويسلم أمره كله لله ويعلم بحسن ظنه بالله إن ربنا سبحانه وتعالى أرحم به أرحم به من رحمة الأم بطفلها الرضيع سبحانه وتعالى جل جلاله شوف سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة كم واحد أسلم معاه تخيلوا حضراتكم بيدعوهم بالليل وبالنهار في السر والجهر بكل الطرق دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى ولم يسلم معه إلا رواية بتقول 13 ورواية بتقول 80 خليهم 80 80 واحد في 950 سنة يا خبر أبيض ده ده يعني ده انت لو قعدت تدعو الناس لمدة شهر ومحدش استجاب بتسيب المكان وتروح تشوف مكان تاني 950 سنة لم يمل ولم يكل عليه السلام ثم أمره المولى عز وجل حينما علم الله من قلوب هؤلاء الناس أنه لن يؤمن أي واحد بعد اليوم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا سبحان الله ويصنع الفلك سفينة فين يا جماعة في الصحراء يا خبر أبيض وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون إلى آخر الآيات بيسخروا منه لحد ما كمل صناعة السفينة في الصحراء طب هوديها فين هدشنها فين ده ما فيش بحر ولا حتى نهر ولا أي حاجة مش مشكلة الله عز وجل هو الذي يقدر كل الخير وتأتي لحظة النجاة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا ما قالش وفجرنا من الأرض عيونا لا الأرض كلها وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قد قدر وحملناه اللي هو سيدنا نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين وحملناه على ذات ألواح ودسر ألواح خشب دسر مصامير يعني على السفينة وركبوا سفينة النجاة سفينة نوح عليه السلام ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن ينجو المؤمنون وهم يركبون السفينة ويهلك كل من كفر بالله وكان من بينهم تخيلوا حضراتكم بقى امرأة نوح عليه السلام وابن نوح عليه السلام الاثنين ماتوا على الكفر تخيلوا حضراتكم فشوف قد ايه كانت محنة كبيرة جدا ومعاناة كبيرة على مدى 950 سنة ومع ذلك لما التزم نوح عليه السلام أمر ربه وأذعن لأمر الله كانت النجاة بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم يلقى في النار خليل الرحمن يلقى في النار نعم يلقى في النار ويأتيه جبريل عليه السلام يقول له يا إبراهيم ألك حاجة فيقول أما إليك يا جبريل فلا طب بالله عليك لو انت مكان سيدنا ابراهيم ومرمي جوه النار وجاي لك جبريل عليه السلام ليه 600 جناح شوف خد بالك من حاجة بجناح واحد قلب قرى قوم لوط اللي هي خمس قرى خمس مدن ورفعها إلى السماء ثم قلبها فجعلنا عليها سافلها ونزلت عملت تجويف البحر الميت في الأردن تخيلوا حضراتكم لما يجي لك جبريل عليه السلام آه، النبي شافه على صورته الملائكية مرتين سادا ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب يا خبر أبيض حجم لا يخطر على قلب بشر وجاي لك بالحجم ده وبيقول لك ألاك حاجة ده أنت لو مكانه هتقول إيه الحمد لله فرجت و- طب يا جبريل طلعني من المكان ده عليه السلام انما شوف سيدنا ابراهيم واليقين اللي في قلبه خليل الرحمن بقى وسيدنا محمد ايضا خليل الرحمن فقال له اما اليك يعني يا جبريل عليه السلام اما اليك فلا انا مش عايز منك حاجه واما الى ربي في روايه ضعيفه الناس حافظاها اللي هي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي الروايه دي ضعيفه انما الروايه الصحيحه قال واما الى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل الله حسبي الله ونعم الوكيل دي ده الدنيا كلها تتقلب تتقلب بسبب كلمة حسبي الله ونعم الوكيل إذا ظلمك أحد اوعى تفكر تنتقم اوعى تفكر تاخد حقك قل فقط حسبي الله ونعم الوكيل هتفوز قدامها بأربع حاجات الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل خد بالك حسبنا الله ونعم الوكيل دي كام كلمة؟ أربعة حسبنا الله ونعم الوكيل خد بالك بقى فانقلبوا بنعمة من, ال- من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله أربع كلمات قدامهم أربع هدايا الله أكبر فسيدنا إبراهيم لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال جل وعلا قلنا يا, نو يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا ب ب ب ب يعني إيه ب- بنون العظمة شوف قد إيه آه قلنا يا نار كوني بردا طب بردا هيموت برضه ما هو الحر شدة الحر تساوي شدة البرد ولذلك في عذاب النار يوم القيامة ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويجعلنا وإياكم من أهل الجنة في عذاب في النار اللي هو عذاب النار وفي عذاب في النار اسمه عذاب الزمهرير وده من ضمن العجائب بقى انك تلاقي عذاب بالنار في النار وتلاقي عذاب بالتلج جوه النار تخيل حضراتكم عذاب الزمهرير عذاب البرد الشديد اللي يخلي العظم يتشقق ويسقط والجلد يتشقق ويسقط وال- واللحم عياذا بالله يتساقط بسبب ايه الزمهرير ربنا يعافينا ويعافيكم يبقى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فنجاه الله عز وجل شوف سيدنا موسى لما راح يذكر فرعون بالله وفرعون رفض طب قال له طب سيب معايا بني اسرائيل رفض فسيدنا موسى آه، ربنا امره ان يخرج ببني اسرائيل ليلا فخرج بهم ليلا ففرعون عرف فعلى طول مباشره خرج بالجيش وراه عايز يقتل سيدنا موسى ويقتل من معه من المؤمنين وصلوا للبحر البحر قدامهم وفرعون وراهم هو وجنوده قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين قبل ما ينطق النون بتاعت سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وعدوا ودخلوا البحر ولقوا الطريق يبس عدوا الناحية الثانية دخل فرعون وجنوده انقلب عليهم البحر فغرقوا فكانت النجاة شوف الأزمة كانت عاملة ازاي وربنا نجاهم بفضل الله سيدنا عيسى عليه السلام يتمالأ اليهود على قتل سيدنا عيسى وهو يكلم بقى الحواريين بتوعه من منكم يلقى شبهي على وجهه ويموت مكاني يقتل مكاني فيكون معي في الجنة فشاب بيقول له أنا أنا أنا أنا سي يعني سيدنا عيسى فأنا بيقول له أنا قال, قال اجلس ومعايا الجملة مرة تانية الثالثة قام نفس الشاب فقال أنت أنت, أنت خلاص فقام الشاب ده فألقى الله عز وجل شبه سيدنا عيسى على وجه ذلك الشاب دخل اليهود فلج- ف- فوجدوا شبه سيدنا عيسى على وجه هذا الشاب فقتلوه ظنا منه أنه عيسى ظنا منهم ايه انه عيسى عليه السلام اما عيسى عليه السلام فامر الله عز وجل الملائكه فحملته من روزنه من فتحه في البيت وصعد به الى السماء وهو ما زال حتى هذه اللحظه حيا هذه- حتى هذه اللحظه في السماء وينزل في اخر الزمان يبقى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم القي شبهه على وجه رجل اخر الله اكبر ينزل اليوم مرة أخرى في آخر الزمان وهو أطراف عنده 33 سنة ويظل محتفظ بهذا السن لحد ما ينزل في آخر الزمان ينزل عنده 33 سنة ويظل سبع سنين في الأرض هي أجمل سبع سنين في الكون ده كله سبحان الله وهي نفس السبع سنين التي يلتقي فيها سيدنا عيسى عليه السلام مع المهدي عليه السلام اللي هو من آل بيت النبي وهبقى أشرح لكم الموضوع ده كاملا إن شاء الله تخيل حضرتك ويأمر الله السماء فتنزل بركتها ويأمر الأرض فتخرج بركتها حتى يجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكمل- أن يكملوه ويجتمع الرهط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها ويستظلون بقحفها يعني بالقشرة بتاعتها يعملوها مظلة سبحان الله ويبارك ويبارك في الرسل أي في اللبن حتى ان اللقحه الوع... اللقحه لقحه الغنم اللي هي الحلبه الواحده من من من اللبن ده تكفي ال- القبيله قبيله كلها تشرب من ايه من حلب فقط حلبه بقره او جاموسه عزك الله يش- تشرب منها قبيله كامله بفضل الله سبحانه وتعالى شوف اقدار ربنا سبحانه وتعالى فاذا فربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا عيسى و- ورفعه الى السماء بفضل الله سيدنا ايوب يقعد 18 سنه في هذا البلاء لحد ما وصل لمرحلة أن زوجته بتقول له ألا تدعو الله أنت نبي كريم قال لقد عشت في العافية سبعين سنة وعشت في البلاء ثمانية عشرة سنة فإذا تساوت سنوات البلاء مع سنوات الرخاء دعوت ربي عز وجل ومع ذلك لما سمع واحد من قرايبه بيكلم التاني بيقول له ما أرى أن أيوب حدث له ذلك إلا لذنب قد ارتكبه في حق ربه فصعبت عليه نفسه في الوقت ده راح دعا ربه سبحانه وتعالى قال جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر شوف ال- شوف الرقة وشوف الأدب مع ربنا ما بيقولوش يا رب أنا اتبهدلت يا رب أنت يا رب تعبتني بهذا المرض ما قالش الكلام ده حاشا لله أن يخرج هذا الكلام من إنسان مؤمن فضلا عن نبي كريم قال له إيه وإذ أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وبعدين ما قالوش اشفيني قال له أنت أرحم الراحمين الله شوف الأدب يعني بيقول له يا رب أنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أنت يعني أنت يا رب أنت شايف اللي أنا فيه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فاء التعقيب والسرعة فاء الفرج فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الله أكبر ووضح العلاج في سورة صاد قال له جل وعلا ارقد برجلك هذا اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ميه كده نبعت تحت رجليه قال له إيه، اضرب برجليك في الميه دي واشرب منها الشرب ده هيعالجك من جوه وركض برجليك هيعالجك من بره فقام معافا سليما بفضل الله وربنا عوضه واتاه مثل اولاده بعد ذهم واكثر بضعف عددهم واعطاه من الاموال ما لا يخطر على قلب بشر يعني سبحان الله الفرج بياتي بفضل الله عشان كده بقول لك عليكم بدعاء ايوب عليه السلام مسني الضر وأنت أرحم الراحمين كتروا منها مسني الضر وأنت أرحم الراحمين شوف النبي في الغار والمشركين وصل الغار وعايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فيقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا فربنا ينجيه ويوصل بالسلامة وبعد البلاء ده كله بعد ما أخرج من مكة صلى الله عليه وسلم هو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت ومع ذلك يعود بعد سنوات معدودة ويرجع فاتحا لمكة بفضل الله سبحانه وتعالى ويقول ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء وياما الأمة تعرضت لمحن والفتن والبلايا وزلازل وبراكين و- واستعمار و- و- وحروب ولكن وأمراض ولكن ربنا أخرجها من كل ده المحنة هتعدي والفيروس هيعدي والفتن والمشاكل اللي احنا فيها هتعدي لكن المهم لما تعدي هيكون حالك ايه مع ربنا وحالك ايه مع ربنا هو ده اللي لازم تاخدوا بالكم منه وما تنسوش دعاء سيدنا ايوب مسني الضر وانت ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته